السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن يدبر لي ولكم الخير حيث كان وأن يجعل لنا ولكم أعظم النصيب في كل صباح وهذا الصباح من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك ونسأله سبحانه وتعالى أن يغشانا برحمته وينزل علينا سكينته ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا ويجعل هذه المجالس مجالس نور لا مجالس زور ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك رحمة الله عليه ابن القيم وهو يتكلم عن آثار الاستقامة وأن الكرامة وعين الكرامة في طريق الاستقامة وأن العبد الذي هو سائر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الطريق لن يجد إلا النعيم النعيم الذي يقول عنه ابن القيم قد كان يقول بعض من ذاق هذا النعيم وذاق تلك اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف عاوز يقول لك إن في حياة طيبة إن في سعادة حقيقية لا وهمية وهي سعادة الروح صفاء النفوس وصفاء النفوس لن يكون إلا باتباع النصوص نصوص الوحي فهو بيكلمنا عن السعادة الداخلية عن الانشراح عن الهدوء عن الأمن والأمان عن الذين قال عنهم الرحمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقلنا إن كتير من الناس بيروح يمين ويروح شمال يبحث عن ما فقد في صدره بيبحث عن انشراح الصدر بيبحث عن ما يؤمن هذا القلب وما يهدئ تلك الروح وما يغسل عقله وقلبه من الداخل فكتير ممكن ينفق الأموال ويضحي بحياته ويبيع ما يملك عشان يحصل السعادة لكن للأسف لا يجدها يبحث عنها في حلال أو حرام في مال في شهوة في بعد عن الله في قصور في سيارات في متع لا يجد إلا اللذة لكن لا يجد سعادة سعادة مستمرة سعادة داخلية فسبحان الله ابن القيم بقى بيحكي لنا بيقول لنا إن السعادة ليست في هذه الأمور زي اللي قال ولست أرى السعادة جمع مال أمال إيه يا سيدي قال لك ولكن التقي هو السعيد التقي هو السعيد تصلي الفجر اليوم سبحان الله أجد أكتر من حوالي عشر شباب سن إعدادي ثانوي كده فقلت إيه اللي ينزل الشباب دول وإيه اللي يخليهم ينزلوا كده أكيد الشباب دول ومش نازلين مع أهاليهم ومش مضغوط عليهم ربنا يحفظهم ويثبتهم إيه اللي منزل الناس دي وإيه اللي ضاغطهم مفيش غير إن هم وجدوا في قلوبهم آثار معينة خافوا إن هي تختفي خافوا إن هي تختفي لما هم ترجمة عملية واقعية لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فهم حاسين بكده وجدوا السعادة الطيبة فهم مش هبل عشان يضيعوها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم للي في حياتك طب ما أنا عايش أهو يا ابني أنت مش عايش شيء واحد كده يجي يقول لك إيه والله العظيم يا أمي أنا لما سافرت ورحت المشوار ده لما رحت أحضر ماجستير لما رحت أسافر وحضرت المؤتمر ده يوم ما رحنا الفسحة إياها دي تلاقي مثلا اخواتك ولا خلانك ولا عمامك يقول لك يا ابني والله احنا معايشين اقسم بالله الناس اللي هنا مظلومه مقهوره فهو بيحس ان هو مش عايش صح وانت فاهم كلام عمك وخالك وفاهم كلام ابنك كويس قوي لما يقول لك والله يا امي انا لما سافرت عرفت ان احنا مش عايشين تخيلي يا امي ان الباب بيفتح ازاي تخيلي يا امي ان بيعاملوا الانسان ازاي تخيلي يا امي انا من ساعه ما نزلت المطار وبيتعاملوا معايا ازاي تخيلي يا امي واحنا ماشيين في الطريق واحنا ماشيين في الطريق العربيه اتخبطت مجرد مش عارف ايه اللي حصل والظابط جه والناس وبتاع فقعد يحكي على حياه اهله ما شافوهاش قبل كده كذلك اهل الاستقامه عايشين في طريق الكرامة اقرأ ربك الأكرم من أوائل ما طرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات هذا الاسم الأكرم الطريق ده كله كرم الطريق ده هتتغرق فيه كرم لما في واحد يكون غني وغني يعني ايه غني مش مجرد يعني ان هو معاه مليون ومليار وكده لا لا لا راجل معاه اغنى واحد في دولتك وكريم جدا فالناس قاعدة عمال تدعونا ان احنا نحضر فانت بتبقى متخيل انك هتغرق لو رحت عشان تحضر الوليمة اللي هو عاملها لزواجه او لزواج ولاده فما بالك بربك جل وعلا ولله المثل الأعلى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما تمشي في طريق الحياة بتاعت الكريم الأكرم ماذا سيفعل لك ماذا سيفعل لك كتير مننا للأسف الشديد لأنه هو تربى في بيئة وفي عصر مادي محض في عصر بيلهث وراء متطلبات الجسد في عصر بي بي في عصر بيحسبها بالكم وبالرقم فما عادش قادر يستوعب اللفظ اللي احنا بنقوله ده حياة الكريمة فبيدور يقول لك فين يا عم فين ده انا جايب 61% بعد ما ذاكرت فين يا عم ده انا بيطلع عيني في الشغل وباخد 3000 جنيه مش محصلين اي حاجة فين يا سيدي السعادة اللي انت بتقولها مش بتسمعوا ناس يقولوا كده كتير هم مشكلتهم فين مشكلتهم بيقولوا لربنا هنكون يا رب عبيد ليك لما تدينا ايه من لعاعة الدنيا لما تغذي جسدنا يا رب انا مش فارق معايا قلبي ولا فارق معايا عقلي ولا فارق معايا روحي ولا فارق معايا اي حاجة ده زي الشاب كده اللي تلاقي والدته تقول له يا ابني ذاكر يقول لها يا امي انا اذاكر ليه اذاكر ليه تقول له عشان تبقى إنسان محترم بكرة وتكبر وتعرف تتجوز ويبقى بتاكل عيش ومش عارف إيه والكلام ده كله يقول بص يا أمي أنا اتعرفت على واحد اسمه دونجا دونجا ده بنقف أنا وهو تحت الكوبري وبنبيع حاجات كده الناس بتشربها يا أمي وبنكسب في اليوم في اليوم كل واحد فينا بياخد حوالي 1500 جنيه فأنا يا أمي ليه بقى أروح أعمل ما أنا معايا فلوس أهي الراجل ده دلوقتي بيجاوب إجابة صحيحة ولا لأ عشان موضوع فلوس طب ما أنا بجيب فلوس أهو فأنت ليه بقى أروح أنا إيه أعمل الكلام ده كله يا ابني القصة مش قصة إنك تجيب فلوس قصة إنك لما بتتعلم وبتكون محترم وتحصل شهادة محترمة ومهنة محترمة ووظيفة محترمة وتشتغل شغل محترم هو دي مكانتك فيجي صاحبنا اللي شغال مع دونجا ده يروح يتقدم لأي حد الناس بترفضه ليه؟ لأن يجي يفاجئ بقى إن الحياة مش كانتش فلوس الحياة مش كانت فلوس على فكرة الجماعة دول دول اللي دايما بيكتبوا على تويتر والفيس آه خدعوك لما قالوا لك السعادة مش مجرد فلوس لا هي السعادة محتاجة فلوس كتير قوي قوي قوي هم دول الجماعة أصحاب البوستات دي آه مشكلة الناس دي إيه بقى؟ إن هو بينظر من ثقب إبرة بيبص على العالم من ثقب إبرة لو أنت آه ماشي في حياتك وفعلا بتبص على العالم كله من ثقب إبرة دي اللي هتشوفه الأول هتبقى شايف ولا مش شايف الأول هتكون شايف ولا مش شايف لا هتكون شايف هتكون شايف بس رؤية ضئيلة جدا و... ورمادية كده وفيها ضبابية عالية صح في ناس للأسف الشديد حطوا الدنيا على عينيهم وبيتفرجوا على الايه من عليها من الثقب ده فعم يجي يقرر حياته ويشوفها بيشوفها منين من الثقب ده أهل الاستقامة لا ينظرون للدنيا من من هنا لا الله سبحانه وتعالى أزال عنهم هذه الأمور هو شايف الدنيا صح كويس قوي فهو عارف يعني حياة عارف يعني حياة ومش الحياة ان هو بقى صابر ومحتسب لا لا يا جماعة هو تكونوا فاكرين ان اهل الاستقامة طول الليل نايمين امال يعيطوا وامال زعلانين وبتاع والدنيا راحت والدنيا لا لا لا لا, لا. والله وبالله وتالله هم ليسوا فيما الناس فيه طبعا والاستقامة الحقيقية هي استقامة القلب قبل استقامة الجارحة تقوليش أنا, أنا عندي أمي لابسة نقاب وأبويا ملتحي كل يوم بيعيطوا على الدنيا لا هم دول صورة استقامة في فرق بين حقيقة استقامة وصورة استقامة حقيقة الاستقامة اللي يوميا بتصحى بتكون مشغولة بمراضي سيده أول ما يصحى من النوم كده يذكر ويلهج بشكر سيده الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور راجل صاحي مين اللي صحاك الحي القيوم ايه ده اللي صحاك القيوم اه وانت روحك كانت فين لما انت نمت كانت بين يديه ثم أرسل الأخرى فأرسل روحي مرة أخرى وأحياني الحي أحياني بعدما أماتني فلما أنا قلت كده حبيت أصحي زي ما جسمي صحي عاوز أصحي عقلي وقلبي بشهود هذا المعنى فقلت الحمد لله فشكرت الحي الذي أحياني أحيا جسمي أحيا قلبي أحيا عقلي ومكنني اللي أنا أقوم وأتحرك القيوم الذي أقامني من الموتة الصغرى من النوم إلى اليقظة فاليقظة دي جعلت ان التلفظ بتاعي مختلف فمن بعد التيقظ جاء التلفظ الذي يشير إلى سمى يقظة في الروح وبعدين أقول له يا رب أنا بشكرك وأذكرك أذكرك إن في يوم إن أنا سيتم هقف بين يديك إليه النشور النشور لما هننشر من قبورنا ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل فأنا مشغول بشكره فعبد أول ما يصحى من النوم مشغول بإيه؟ إنه يقول الحمد لله الذي أحيانا أنت يا رب اللي إيه أحييتني أنت الحي فيا من أحييت جسدي اللهم أحيي روحي اللهم احي عقلي يا رب أنت الحي القيوم فكما أحياك بالأمره بأمره الكوني كن فكنت فكذلك يحييك بالأمر الشرعي يحيي الروح لما تمشي بقى وراء أوامره ما هو قدر دلوقتي إنك تصحى فأنت شهدت إنه أحياك وتكلم بكلام يحييك يحيي قلبك يحيي روحك فما تحسش بالضنك ما تحسش بالضنك فتبدأ إيه تقول له يا رب أنا عبد عبد الحي يا رب أنا عبد القيوم أنا رب ما أقدرش أروح الشغل إلا إذا أقمتني ولا ينفع ان انا أقدم حاجة إلا إذا أقمتني ولا ينفع ان انا أقبل على حفظ الحاجة دي ومذاكرة الحاجة دي إلا إذا أقمتني فيها يا رب فأنت القيوم سبحان الله لا تأخذه سنة ولا نوم مجرد غفلة كده مفيش طب نوم مفيش ليه لأنه القيوم الحي فأنا لما أستحضر هذا المعنى أستحضر أن رب الحي فيحيي خلايا ماتت في جسمي يحيي الخلايا اللي تعبتني وأمرضتني هو الحي يحييني هو اللي يحيي تعبي ويحيي كل حاجة وهو الذي يحيي روحي فاسم مليان حياة واحد يقول لك نفسي كده أعيش كده وأرجع للحياة نفسي بنتي كده يا شيخ ترجع للحياة كده وتعيش الحياة البنت دي كئيبة تعبدي وتودع أودع ربك باسمه الحي حي القيوم أن الحي يحييك سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه يا أو من كان ميتا والله تشوفهم كده ميتين تشوف بعض الناس غرقان ميت ميت روحه ميتة مهما كان بيبتسم هذه الابتسامات هي بتخفي دموع وأنات الروح عشان انت ما تسمعش صوتها فقعد ها ها ها وهي هي هي ويضحكوا وبتاع والكلام ده كله بس هذا الضحك هذه الأمور بتخفي أنات الروح الروح قاعدة أمال تئن اوعى تكون فاكره يعني هو قاعد أمال يجري ويعمل وبتاع ويقلش على ده ويعمل على ده إن هو مبسوط لأ هو مش آه لم يعد يأنس مع روحه بقت نفسه وحشة لما بيحس باستحاش حس بوحشة لما بيقعد معاها عم بيتقفل عليه أوضة النوم ويقفل باب النوم ويبدأ بقى ينام كده ويستلقي والنور قاطع فما فيش موبايل شغال الشبكة واقعة او في مكان ما فيهوش شبكه فيمسك الموبايل يلاقيه حته حديده عاوز يتوه عاوز ما هو عاوز يكمل فين في الوهم الافتراضي زي ما كان في وهم في الحياه مع اصحاب بتاع يعني تايه وسطيهم فعاوز يتوه ويكمل توهان عاوز يكمل توهان فين في الحته دي عاوز يكمل في الصحبه الافتراضيه دي عاوز يتوه وسط اصحابه الافتراضيين عاوز يتوه وسط الصفحات حتى لو مش بيشارك حتى لو بتتابع في خفاء حتى لو هي انطوائية هي انطوائية آه ظاهرا لكن حقيقة لا ده متروسة في وسط المتابعات ليه بتعمل كده؟ لأنها لم تعد تجد الأنس مع نفسها ما بتعرفش تصاحب نفسها ليه؟ لان لو قلنا ان ان انت ان انت كانسان ظاهر كده اسمك محمد جواك روح جواك قلب نفسيه فانت عاوز بقى تقعد مع النفس دي فاول ما تبدا بقى تلاقيها تخنق انت خانق خانقني ايه يا عم انا ما انتش حاسه ان انا عارفه اقعد معاك انا ما ما انتش حابه ان انا اتكلم معاك انا بقول لك ايه افتح الصفحه افتح الصفحه مش انا مش طايقه اقعد معاك ريحتك وحشه ريحتك وحشة بقك جايب تراب افتح يا عم اي حاجة كده عاوزين نتابع اشغلني بالعالم اصل ما في اطلع بره اقف في البلكونة شغل الباقة حاول تشوف هات نت من من جيرانك ما ينفعش تقعد كده تحدى انك بط... طب انزل انزل يا سيدي انزل طب ليه انا مش مش هت... انا انا مش طايقاك مش بتحسوا بعض الناس بيجيله الشعور ده مش طايقين بعض مش طايقين بعض وفي واحد بقى أول ما يخلو بها يقول لها ايه الليلة ليلتك النهاردة هروق عليكي وهي تقول له أنا في اشتياق يلا بقى ويبدأ بقى يقول لها يلا يلا الناس نايمة دلوقتي يلا قومي كله نايم يبص في الساعة يلاقيها الساعة تلاتة ويقوم بقى ويبدأ إيه تقول له بقول لك إيه تعالى نتوضى الأول فيدخل يتوضى فيحس بالوضاءة ويحس إن وشه نور ويحس إنه فاق وبعد ما يبدأ يفوق إيه اللي يحصل يبدأ بقى تبقى تقول له الليلة ليلتك نفرش السجادة هنا وخلي النور خافت طب ما ليه نطفي النور لأنك خلاص نور نوري معك نوري معي احنا مش محتاجين نور ما خلاص النور جوايا سيبك بقى من النور اللي مشتت خلينا في النور الليزر النور اللي بيشتت ده اللي بينور كل حاجة النور الليزر ده تركيز ويبدأ بقى ويرفع إيده وسكون هذا الليل خلا كل حبيب بحبيبه خلا كل حبيب بحبيبه فيبدأ بقى يقوم ويصاحب نفسه بقى تقول له تعالى تعالى ارفع ايدك بقى يلا نبدأ يلا نبدأ ويرفع ايده بقى ويقول الله أكبر فيبدأ روحه تبقى مبسوطة خالص إن هو بيشهد إنه أكبر من النوم وأكبر من الانغماس في الشهوات ولو مباحة الله أكبر وبعدين يسكت كده سكتة من أجمل سكتات الكون عشان يقول إيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يا سلام يبدأ بقى يبدأ يقول وجهت وجهي وجهت وجهي يعني وجهت وجهي وشوف بقى في الخلوات دي وهو بيقول وجهت وجهي بالله عليك الروح ديت ساعتها تعمل ايه في روح في حد زي الراجل الطيب ده عايش العيشة الجميلة زيه كده مستحيل عشان كده بيحبوا بعض ومصاحب روحه صحبة خاصة ناس مختلفين مش زي البشر التاني قاعد هيضم روحه مدمراه مش قا... مش مش قادر يا عيني مش قادر يكمل وده وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فطر السماوات والأرض اللي فطر السماوات والأرض ديت ما قوملوش يا حنيفة بالله عليك بقى الروح ديت ايه أخبارها وبعد ما يخلص الفاتحة ويعيش معاها عيشة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يبدأ يقول إيه بقى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك الذي يراك حين تقوم يا الله وتقلبك في الساجدين طب يدفع فيها كام دي بقى فبيجي يصحى بقى من النوم يصحى بقى ويسمع الفجر بعد ما عاش الجو ده وواخد روحه بقى ومأنكش ونازلين هم مش نازلين هم طايرين نازلين على السلم روح هي روحه شايلاه مش حاسس بالتعب زي الشاب اللي بيلعب كوره وهو سعيد ومبسوط مش حاسس بالايه بالارهاق فهي روحه شايلاه وطاير واحد بقى أول ما يفتح الباب وماشي في الشارع روحه قاعدة مبتسمة جدا كأنها رايحة رؤية شرعية رايحة رؤية شرعية كأنها رايحة تقابل حد والعريس مقبل عليها عريس كل الناس تتمناه وكل الناس تتمنى بس إن هو يفكر فيها ده ليه ميعاد معاها فهي رايحة بالشعور ده فقاعدة بقى إيه تذكر هذا الإنسان إن يقول وهو مستحضر بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة فقعد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا يا الله وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ده الناس دي يا جماعة ده أنا خلي بالك ربنا بقى يلهمنا كده في يوم من الأيام نكلمكم يوم وليلة في حياة إنسان مستقيم كمية كمية المنظفات اليومية اللي بيتعرض ليها عشان تعرف سبحان الله قد إيه ربك بيحبك ومسهل الطريق عليك كمية المنظفات اليومية من فعل كذا غفر له من قال كذا غفر له صلاة على إسر صلاة كتاب في علين تشوف كمية المغفرة اللي بياخدها يوميا والحسنات اللي بياخدها يوميا اللي ماشي فيه مش هقول لك اللي ماشي في في طريق علو الهمة لا ده أنا هقول لك اللي ماشي في طريق الاستقامة بس اللي ماشي إيه اللي ماشي على سرعة 100 وواخد الطريق اليمين بس أقول لك شوف يوميا بيحصل له إيه والله تجد لا تجد إلا رب شكور رحيم ودود حليم تحس إنك في حتة تانية خالص الناس ديت يا جماعة وهو بقى ماشي هو وروحه وهم ماشيين بقى قاعدين اتنين مأنكشين في بعض قاعدين يدعبوا في بعض عصافير بتزقزق سبحان الله رايح على المسجد كل خطوة يحس إن إيه بيخف أكتر ليه؟ ما هو كل خطوة حسنة بياخدها درجة بياخدها سيئة بتنزل فقاعد أمال يتخفف من الأحمال يتخفف من الأحمال وأول ما يقرب من الجامع وبيدخل كده لسه لسه ما عشانش أي حاجة ذاهب إلى بيت الأكرم فلسه بيحط رجله كده فبيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك أبواب رحمتك أنا مش جاي أخد رحمة واحدة أنا جاي أخد أبواب رحمتك وأول ما يدخل بقى ويرجع تاني آه تحية المسجد بقى تحية تحية قوم يا عم حي الجامع ده في تحية كده في بروتوكول لازم تعمله سبحان الله ويقوم يصلي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها هو حاسس بإيه؟ حاسس إن خد الدنيا كلها واتحطت قدامه خد قصور سبايك ذهب مباحات شهوات مش عارف ايه مطاعم نساء قد كل حاجة محطوطة قدامه ولما اتحطت قدامه ولسه هيبدأ بيحط حذائه ولقى الدنيا كلها قدامه كده في واحد بيقول له شايف الصندرة دي شايف الخزنة دي كلها ذهب صافي تشتري بيه قارات الدنيا كلها ودي كلها شيكات على بياض ودي كلها مش عارف ايه فيروح مبتسم كده يقول له ايه ربنا يبارك فيك يا حاج انا عاوز اصلي الركعتين دول عشان بس الحق قبل الفجر ما يقام يا ابني بقول لك ده واحد اتنين تلاتة اربعة طب بص ده فيها صور اخوات عشان تشوف رؤية شرعية حاج انا عاوز اصلي الله يكرمك الركعتين الا خير من الايه الخزاين اللي انت معرضها عليا دي وروحه بقى قاعدة تقول له للراجل ده إليك عني يا عم ابعد يا عم والله هذه بيعة لا نقيل فيها ولا نستقيل وتقول للإنسان ده يلا أمدد يدك بايع قول الله أكبر ويلا عشان ندخل يا وهو بيقول لا أعبد ما تعبدون في الركعة الأولى بيقول لهم أنا مش هنغمس باللي أنتم منغمسين فيه مالي ومالكم أنا مالي يا جماعة يا جماعة أنا كنت في حتة تانية خلاص بقى وبعدين هو بيقول في الركعة الثانية الله الصمد صمد قلبي صمدت روحي يعني لا تلجأ إلا لي لا تصمد اللي ما بتلزقش وبتلتصق وبتلجأ وبتحتمي إلا للواحد الأحد الفرد الصمد النفسية دي خلاص طبعا أنا فاتني اللي أنا أقول لك لما صلى الصلاة بتاعت يراك حين تقوم وبعد ما سلم كده قاعد يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وقاعد يستحضر بقى المستغفرين بالأسحار وهو بيقول أستغفر الله روحوا تذكروا تقول له إيه على فكرة ربك ينزل نزولا يليق بجلاله في هذه الساعة ويقول هل من مستغفر فأنت تقول أستغفر الله هي تقول لك هل من مستغفر أستغفر الله يا لأن روحك بتقول بقى طريق الأكرم ده نصحى الساعة 2 والساعة 3 ونص احنا احنا قصرنا تقرأ بالشعراء بس ده احنا مقصرين قوي فتقول استغفر الله كان لا يليق هذا وبيقول وهو مش متألم وكئيب خلاص فيصحى وبعدين بعد ما عمل الكلام ده كله يسمع بقى الإمام وهو بيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فيستحضر القيوم اللي صحاه والقيوم اللي أحياه هو الذي شرع هذه الصلاة التي تقيم الحياة فيبدأ يستقبل تاني ويرجع بقى قد قامت الحياة فقد قامت الصلاة فيبدأ بقى يقف وروحه تقف ومبسوطين جدا كأنهم رايحين يقعدوا في الكوشة خلاص حان الآن راحتي هنرتاح فيبدأ بقى يقوم يصلي ويسمع بقى الإمام بيقول إيه ويسمع من هنا ويترحم من هنا فاستمعوا له وأنصتوا قاعد يسمع وينصت عشان ياخد الرحمة وياخد الحياة وياخد المعاني دي كلها ويا سلام بقى هو مع كوكبة كأنها أتت كو كواكب دري يدخل يلاقي ناس من رهائن الآخرة ناس كأنهم مرهونين في الآخرة ناس كأنهم جايين من الآخرة وراجعين تلاقي الناس كبيرة في السن اللي راحت بدري تلاقي شاب كده عنده خمس ست خمسة ابتدائي ستة ابتدائي قاعد كده يترنح وأنا رايح أصلي الفجر في شاب كده إيه أعرفه خمسة ابتدائي كده ستة ابتدائي قاعد يترنح قاعد يمشي وشايفه كده جاي من بعيد وهو قاعد عمال يقاوم في نفسه وبعدين يروح داخل المسجد فيشوف حتة كده من نعيم الفردوس لقطة كده مشهد من المشاهد وبعد كده يقعد في المسجد مع التكييف قاعد عمال يخبط فيه من هنا والتكييف طالع من قلبه من هنا فقاعد بقى يجتمع معه برد الروح مع برد الجسد فقاعد مستمتع فحاسس ان روحه طايره طايره وبعد ما خلص خالص وطلع من الصلاة وهو طالع طالع للدنيا برجله الشمال زي ما دخل الآخرة برجله اليمين فكأن بيقول اللي باقي مش عاوز اهتمام قوي بالراحة كده فطالع برجله وبعدين أسألك من فضلك العظيم يا رب أنا بسألك من فضلك بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه وراجع بقى سبحان الله راجع عشان الناس يشوفوه يشوفوا لما يروه يستشعروا حجة الله عليهم فيسير في الناس وما ذبح يومه كما ذبح عند الآخرين بلا سكين وبعدين يدخل البيت وبعد ما يدخل بقى فين لما غيره يصحى وبعدين يروحوا على الشغل وهم بيصحوا بيطوروا العربية فاكرين إن هم خدوا نعيم لما ناموا ساعة زيادة آه لو تعرفوا صاحبكوا ده خد إيه والله العظيم ده تصحوا من الساعة واحدة تاخده زي ما هو خد لجالدون عليه بالسيوف فده بقى عما يطلع الشغل ويروح وداخل بالنفسية ديت يلاقي إن الشغل يقولوا إيه شفتوا اللي حصل إيه يا جماعة حصل تعويم للعملة وإيه اللي حصل؟ إن خلاص الراتب ما عادش دلوقتي محصل نصه فهو قاعد إيه؟ عايش هموم الناس بجسده وروحه قاعدة تقول له إيه؟ وإحنا مالنا ومال الكلام ده؟ إحنا مالنا ومال الكلام ده؟ هو هو قال لنا هو قال لنا إيه؟ مش إحنا بالليل لينا موعد معاه فيرجع تاني يوم وبيرفع ايده ويصلي ويبدأ بقى يشوف والذاريات واخداه فين والريح بتاعة الذاريات قاعدة تطوف بيه في السماء فإذا يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون يا سلام يا سلام رايح في حتة تانية خالص وإيه عشان محدش يسرح يبدأ يدرك تماما إن الموضوع ده مفهوش هزار وتبدأ روحه تقول له على فكرة احنا مش بنقول كلام يتكتب على تويتر ولا بنسمع كلام في حتة تانية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون زي ما أنت بتكلمني دلوقتي فعلا الكلام ده حق تعال احكي لك تعال تعال تعال تعال احكي لك طريق واحد لما مشي في طريق ربنا خلاص لا فرق معاه تعويم ولا ما تعويمش هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين نحكي لك على واحد من طريق أهل الاستقامة لما كان بي... كانت حياته ماشية إزاي الناس لما كانت بتيجي تزوره فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين هو ده لسه مش بيدور على الفرخة هيجيبها منين وهيجيب للضيوف إزاي وأحرجوه والدنيا دي كلها لا يا جماعة مالهم ومال الجو ده عشان كده نفسه تيجي في الآخر خالص عشان الله يبص في الساعة وياخد باله إن خلاص الفجر جاي فيجري عشان ينجز فلكن روحه تقول له استنى استنى استنى هنا ثم سعادة ثم هنا سعادة إيه يا عم السعادة هنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فهو خلاص بيخلص الصورة عشان يلحق فيلاقي إن ربنا يقول له والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فيبدأ يبص في السماء اللي اتبنت بالإيه بالقوة ديت والجمال ده سبحان الله وإنا لموسعون وإنا لموسعون موضع الأيد هنا ليس موضع الصفة على خلاف بين العلماء في التفسير نثبت لله يد ليست كيد البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإنا لموسعون لموسعون بقى اللي موسع السما دي مش هيوسع رزقي والأرض فرشناها فنعم الماهدون مين يا سيدي اللي عمل لك الأرض دي ومن كل شيء خلقنا زوجين هتروح فين هتروح فين هتطلع السما هتهرب مني هتضو... خلاص حصل التعويم والناس ضيقوا عليك هتروح فين هتطلع السما السماء بتاعتنا هتروح الأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الواحد الذي ليس له نظير انتوا منكم كل واحد منكم واحد يكمله سبحان الله مالكش إلا ففروا إلى الله تقول له يا رب أنا فارر أهو أنا معاك أهو إني لكم منه نذير مبين فتبدأ نفسه تاخده في الحتة دي وبعدين يسمع بقى الوحي وهو يبث النور في كل خلية في جسده وفي روحه فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اوعى يغيب عنك انك جاي ليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق يا جماعه ربنا لم يخلق لياخذ ولكن والله خلق ليعطي نفسية ناس كتير يقول لك طيب ليه فرض عليا الصلاة يا مسكين هو أنت فاكر هو خلقك عشان ياخد ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق جه الرزق هنا مع العبودية ليه كأن أكتر حاجة ممكن تشتت العبد في طريق العبودية وهم البحث عن الرزق ممكن يسيب طريق ربنا عشان في ما, ما خدش في الثانوية المجموع اللي كان عاوزه أمها رغم إن هي منتقبة وباباها رغم إن هو ملتحي وناس فاهمة الدين بس برضه لم يجدهم الله راضين تمام الرضا بعد مجموع الثانوية لم يراهم الله في طريق الشكر بل رآهم في طريق أقرب إلى السخط فإيه اللي حصل؟ طريق العبودية حصل فيه تشويش ليه؟ خايفين على رزق بنتنا ده يا عيني مسكينة والواد ذاكر كويس والله العظيم أنا وأبوه يعني ما قصرنا هنعمل إيه بقى؟ وهو عاوز كده هو يريد ذلك هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عرفت بقى لما ابن القيم بيقول لك ابن القيم لما بيقول لك احنا فين واحد بيقول لك مش سخط يا شيخ على تقدير الله ولكن سخط على المنظومة جميل انك تكون ساخط على المنظومة بس انت ساخط على المنظومة اللي خدت منك ايه ومنعتك ايه تقدير الله برضو ولا منعتك رزق من الرزق لا لا يا جماعة لا لا لا خلونا نكون صرحة زي ما انت متضايق منهم ومتضايق من الظلم بس صدقني انت اقول لك على حاجة لو كنت جبت 98 كنت هتدنك متضايق من المنظومة الفاشلة دي اللي هي ظلمت الآخرين ولا كنت هتبقى مفروح بابن فرحان بابنك كان هيبقى ده سلوكك انت عارف ان احنا عارفين انك عارف ان الموضوع مش كده فنرجع نقول ان كلام ابن القيم لما بيقول وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب إنهم لفي عيش طيب يا سلام أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه بالإيه بالقرآن والسنة ونور الإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يا الله يمشي به في الناس يمشي به ماشي بالنور في الناس هل ده زي كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها الروح دي عاوزة غذاء وكان غذاءها القرآن ولذا سماه الله روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أنت محتاج نور نور عشان تبص فيه ولذلك قال الله عن كتابه نور وكتاب مبين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى تكفل الله زي ما ابن عباس بيقول لنا لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أنا صدري مخنوق يا شيخ وضهر ومخنوق روحي مخنوق إزاي روحك مخنوقة وخالق الروح تكلم بكلام يبث الحياة في الروح فقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام المستقيم منشرح الصدر مهما كان فقره مهما قلت معيشته سعادته في القلب السليم والصدر المنشرح ده اللي يعدل الدنيا كلها ده اللي بيعدل الدنيا كلها شوف سيد الآمنين في الدنيا صلى الله عليه وسلم بيقول من أمسى واحد نايم آمنا في سربة يعني آمن نايم عنده أمان معافا في بدنه جسمه كويس عنده قوت يومه عنده قوت اليوم مش كوب بكرة يعني عنده لو قام عاوز ياكل سندوتش جبنة هيلاقي عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها يعني بحذافيرها يعني ما فاتوتش مش فاتته تنتوفة يا الله هي ديت اللي تخليك عندك العمق ده هي دي القناعة اللي تهديك بخلاف اللي ابتلي بالجشع والطمع نحن في نعمة نحن في لذة نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب آه والله إنهم لفي عيش طيب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يا سلام تتنزل امسك قلبك بقى وشوف اللي هتاخده يكفي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا طب لو ربنا بقى وليك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب مين هيقرب منك عشان كده الحسن البصري لما كان كلامه اللي بيشبه كلام الأنبياء ده لما جه في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله مين أحسن منه يا جماعة وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أهب مفتخر إن هو مسلم الحسن البصري بيقول إيه شوفوا أنا حسيت إن الحسن البصري كده عاوز يطير قال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة خلق الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله شوف شوف الكلام عامل إزاي هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة خلق الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله ليه هقول لكم على حاجة أنا عارف إن وأنتوا بتسمعوها في ناس هتعمل leave group دلوقتي وممكن في ناس تقفل ال Zoom مش عاوزة تكمل بس هقولها وإن شاء الله بعضكم هيستفيد وأنت بتختار التخصص بتاعك والتخصص بتاع بنتك ولا التخصص بتاع ابنك قاعد تقول إيه الواقع الأمة محتاجة إيه الواقع بيقول السوق عاوز ايه يقول لك هندسه جميل طب اكتب هندسه طب اكتب مش عارف ايه حاسبات ومعلومات لا لا لا اكتب علاج طبيعي لا لا لا اكتب صيدله لا لا لا اكتب علوم لا لا لا اكتب كذا لا لا لا اكتب كذا جميل والله التفكير ده ليه من باب السعي فانت بتفكر عشان مستقبلك يتظبط يا ترى يدخل هنا ولا يدخل هنا ولا ذكاء اصطناعي ولا اي حاجه ايوه الذكاء الاصطناعي ده بيعمل ايه؟ اه والله هم بيقولوا كده بيقولوا هو الدنيا جايه فيه وخلاص فاحنا كلنا عاوزين نروح وخلاص يا عم الشيخ مش تفركها بقى سيبها. طيب جميل بس انا مبسوط قوي انك قاعد تفكر بالطريقه ديت. ليه تفكر بالطريقه ديت؟ اه يا شيخ برضه نامن مستقبلنا وحياه اولادنا ومش عارف ايه. بس انا هسالك سؤال. الامه محتاجه طبيب صح؟ فالامه محتاجه طبيب يطب جراحها والأخوات رافعين شعار طبعا مين من للنساء يا شيخ ماشي يا ستي مين للنساء عشان النساء مش تتكشف على الرجال بس اوعي تتخرجي من الطب وتقعدي في البيت عشان بقى ايه آه في ناس في بني سويف عاوزين نوديك هناك ان شاء الله تكشفي عليه على نساء بني سويف تستوريهم فان شاء الله ننقلك هناك للأم المهم يعني خلونا في الموضوع بتاعنا فكل واحد مننا قاعد يفكر في الحتة دي جميل الناس احنا عندنا المجتمع محتاج دكتور المجتمع محتاج مهندس المجتمع محتاج مدرس المجتمع محتاج كل حد بس انا هقول لك على حاجة المجتمع مش محتاج عالم وداعي يبصرك بطريق اخرتك ولا دي ما بتشغلكش ولا دي مش فارقة معاك أقول لكم أكبر دليل المجتمع محتاج الناس دي أقول لكم أكبر دليل إن أنتوا محتاجين الناس ديت زي ما بتحتاجوا الهوا أقول لكم دليلين اتنين كلكم عارفينهم الدليل الأول هو أنتم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي شفتوا كلكم دلوقتي جايين عشان تسمعوا اللي زيي وعاوز تسمع طب انت عندك احتياج طب لو انا رحت قلت لكم يا جماعه الخير ده اخر درس السنه دي وانا هدني لغايه نهايه السنه لغايه شهر يناير مفيش ولا كلمه هتتضايق طب ليه تتضايق ليه ما عندك احتياج يا عمي ما انا مالي معلش يعني وانا مالي ومالي اللي انا اكلمك يعني انا مالي هو انا هو ده كان دوري معلش انا عاوز اشوف حياتي عندي شغلي وعندي جامعتي وعندي عندي حياتي بقى انا مالي ومالك خليني في الذكاء الاصطناعي يعني انت تروح الذكاء الاصطناعي وانا ما اروحش يعني انت تروح علاج طبيعي وانا ما اروحش طيب كمية الأسئلة والله العظيم أنا بفتح تليفون الاستشارات بلاقي مثلا مجرد ما افتحه بلاقي أكتر مثلا من 300 400 استشارة على الواتس بخاف أروح أبص على التليجرام أقول كل الناس دي وبعدين إيه في مشاكل قسما بالله تحتاج وزارة كده وزارة كده يبقى ده هيئة متخصصة تمسك الناس دي وتتويه وبتاع وانا صعبان عليا صعبان عليا وانا بعدي الاستشاره بس هي الاستشاره فيها كلام كتير لازم ارد عليه ويرد عليا واسمع من دي واسمع من ده واتكلم واوجه واعمل مشاكل ضخمه جدا مشاكل يعني مشاكل فعلا محتاجه مش اقل من يوم كامل تحل ممكن بعض بعض بعض الاستشارات الواحده طب الشخصيات دي من لها اذا كان كل همي وهمك ان ابني يكون متميز في علاج الطبيعي والتاني متميز في هندسه والتالت يبقى متميز في كذا والحاجات دي كلها مهمه وضروريه بس ليه انت بتفكر فقط في اتجاه ده ليه ما بتقولش ابني يكون ليه دور في الباب ده ويتعلم زي ما بتعلمه بقى علاج طبيعي وبتعلمه صيدله ويتعلمه كذا لازم يبقى بالتوازي بيتعلم اللي يسد الثغور ده ده لو انت صادقه لو انت فعلا داخله الطب والحاجات دي كلها عشان ايه توهمي نفسك انك داخله عشان اعراض المسلمين طب المسلمات دول عندهم 6000 استشاره عاوزين حد يعلمهم عاوزين حد يبصرهم البنت دي اللي انت عاوزه تستوري عرضها ممكن اصلا تيجي لك طول تاريخك الطبي مرتين ده لو انت فتحت عياده هي اصلا وايه وعبرتيهم يعني ممكن تيجي لك مرة ولا مرتين في حياتها كلها بس يوميا هي محتاجاكي في استشاراتها في دينها في فتاوى في توجيه في مش عارف ازاي تحسن التبعل لزوجها كي تربي ولدها تعمل ايه مع زوجها تعمل ايه مع الجارية طب مين اللي هيعلم الناس دي مين اللي هيساعد الناس دي انا مش بقول لكم دلوقتي محدش يفهم ان انا بقول لك سيب كل حاجة لا انا بقول لك خليك وامسع عادي بس بلاش ان الملأ الاعلى بلاش ان الملائكة تدون في صحيفتك ان كان دايما كل همه بالتلاتين اربعين سنة دول هياكل عيش منين وهيجيب فلوس منين لكن دين رب العباد ودين محمد والإسلام اللي ترك محمد وإن الصحابة اللي بذلوا الغالي والنفيس وجهدوا تركوا كل حياتهم والتابعين عملوا كده وكل لغاية ما الدين جاي لك لغاية عندك مش شغلك وأنا مالي آه ده ده دور ناس تانية مين بقى الناس التانية ما حضرتك قلت كده وطنط قالت كده وعمته قالت كده والجيران قالوا كده مين بقى الناس التانية ما انت ما كلكم بتقولوا ده دور ناس تانية مين هم الناس التانية ليه مش في الطب قلت ده شغل ناس ما انا مالي ده شغل الدكاترة ليه ما بتجيش في الهندسة تقول انا مالي ده شغل الهندسة ليه دايما الدين هو الحيطة الواطية ليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الإسلام وإنك تحصن نفسك ليه عارفين ليه أقول لكم ليه عشان اللي قدامكم ده عشان اللي قدامكم ده احنا مش كتير مننا مش مقتنع بيه وما دقوهوش اللي هيدوق إن في الدنيا جنة واللي هيدوق إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب هيدوق عياله وهيشربهم ايا كان هيخشوا فين واخدين بالكم الموضوع ده محتاج اخلاص يا شيخ ومش محتاج صدق مش حاجه سهله على فكره الموضوع ده محتاج عشر معشار اللي بتبذله في كلية التجارة شفت اهو بقى اللي انت بتبذله في كلية التجارة مش هقول لك حاجة تانية الطريق ده محتاج عشر المجهود اللي انت بتبذله وربع وخمس المال اللي انت بتبذله في كلية التجارة وقال آخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة شوفوا يا جماعة في حاجة اسمها فروض الكفاية في حاجة اسمها ايه فروض الكفاية في حاجة اسمها فرض عين فرض عين ده يعني ايه يعني على كل عين على كل إنسان واجب إن يعمله واخدين بالكم على كل إنسان لازم يعمله زي إيه زي الصلاة دي فرض عين فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ إنه يصلي يعني ما ينفعش بابا يصلي وكلنا كده خلاص لا نقسم لا طب إيه فرض الكفاية طبعا أنا بشرح لإيه ببساطة خالص يعني آه فرض الكفاية ده لو عمله واحد يكفي عن الباقي عن الباقين يكفي عن الباقين واخدين بالكم يسقط عن الباقي اللي زيه على خلاف السلام احنا مجموعة ماشيين واحد راح قال السلام عليكم واحنا اتنين تلاتة قاعدين هل كلنا لازم نرد السلام ولا يكفي واحد يرد يكفي واحد يرد طب لو مش كلنا رد وكلنا نقسم واخدين بالكم الأذان في الحي بتاعي خلاص الأذان لازم كلنا نأذن ولا يكفي واحد يؤذن لو واحد أذن ركزوا في اللفظ اللي جاي ده سقط الإثم عن الجميع يعني الحي ده يأسب لو ما فيهوش مؤذن عشان بس تعرف يعني ايه مؤذن وتبص له ازاي ان الراجل ده يا جماعه شايل المنطقه دي كلها عشان لا تأثم الحي ده عشان لا يأثم هو بيطلع يأذن وانت بس اهم حاجة بدنك تعلق على صوته شوف عمه العجوز شوف مش عارف طب ما تنزل انت يا شاب يا اللي صوتك حلو ولا فارق معاك واخدين بالكم طيب انا شا... ساكن في شارع مثلا هنقول انا ساكن في حي الاندلس في ال... في التجمع مثلا ما اعرفش في حي اسمه الاندلس ولا لا بس خلينا نقول انا ساكن في حي الايه الاندلس في المنصورة فحي الأندلس ده لازم يبقى فيه مؤذن واخدين بالكم لازم فيه أذان لأن الأذان ده لازم نسمعه طيب الحي ده محتاج ناس تكشف محتاج ناس مرضى فمحتاجين دكاترة واخدين بالكم محتاجين ايه دكاترة واصله لكم لو مفيش ولا دكتور في حي الأندلس والمرضى مش لاقيين يروحوا يكشفوا عند مين هنا يأثم كل قادر إنه يوجد طبيب ولم يوجد الطبيب أنا كمحمد أنا قادر لن أتعلم الطب بس مش عاوز أدخل الطب وده زميلي يا طيب والحي ده من الأمة محتاج طب ضروري فأنا هنا هدخل في الاسم واخدين بالكم ادخل في الاسم لان انا قادر واصله لكم الفكره طيب انا مش قادر على المذاكره بس قادر على المال انا اقدر اعمل كليه وادفع مال الناس تتعلم فيه واصله لكم كده الفكره ما تشوشوش بكثره الاسئله اللي ملهاش داعي افهموا فكره بس ايه فرض الكفايه ده يبقى إذا المنطقة دي من المسلمين المنطقة دي من المسلمين محتاجة الحاجات دي كلها طب المنطقة دي من المسلمين في ناس بتموت فيها صح محتاجين مغسل محتاجين مغسلة طب هو موجود لو مفيش ولا واحد بيغسل يأثم من يستطيع أن يوجد هذا الصغر ولا يشتغل واصل لكم كده ولا لسه في لخبطه فهمت فالنهارده لما نوجد إنسان يبدأ يغسل الموت طب أنت النهاردة لو ما فيش ولا واحدة بتغسل ما فيش ولا واحدة بتغسل ساعتها إيه اللي هيحصل؟ كلنا هنقسم الناس ديت هتقسم اللي هم مين القادرون أنا كنت قادر لا أنا هقسم واصل لكم طيب مفيش حد يعلم الناس في الحي ده أو في البلد دي أو في المنطقة دي أو في الدولة دي القرآن وفي ناس تقدر تتعلم القرآن وتقدر توجد من يعلم القرآن هيخشوا في الإثم ليه؟ طيب. وجدنا الحمد لله بدأنا الحمد لله في الحي بتاعي بقى فيه ثلاثة نساء وفي اتنين عظام وفي واحد مش عارف ايه أوعية وفي كذا ففي المجمل اللي عنده أي مرض هيلاقي هيلاقي حد هنا لم يعد فرض كفاية خلاص بقى حاجة مباحة خلاص الحمد لله اتوجد الايه الحاجة دي واصله لكم الحاجة دي وصلت لحضرتك وصلت صح ركزوا بقى في السؤال اللي جاي ده البلد اللي انت فيها المنطقة اللي انت فيها محتاجة حد يعلم الناس دينها ويجاوب على استشاراتها ويجاوب على كلامهم وما يحتاجونه ويحتاجوه في دينهم ولا مش محتاجة اه ده فرض كفاية انك توجدوه فرض كفاية انكم توجدوا المجتمع ده توجدوا الناس دي اللي يقدر بنفسه يبقى جميل واللي يقدر بماله يبقى جميل واللي يقدر بالتشجيع يبقى جميل نسألك انت سؤال بقى انت فين من المنظومة دي بقى كاملة بتدعي جامد قوي بتدعي جامد جدا انك داخل هندسة وطب و... وفنون جميلة وفنون غير جميلة وتجارة وأدب عبري داخل كل الكلام ده عشان تخدم دينك طب هو أصلا الدين أنت عارفه بقى لا أنا ما لا والله ما مش مشغول لا لا لا أنت لو صادق هتلاقي نفسك هتدخل أي حاجة ربنا ييسرها ليك بس هتبدأ مع التوازي بقى تبحث عن ما يحصنك عن ما يبنيك ليه؟ لأنك هتبدأ تشارك في سد هذا الثغر وتشيل زي ما المؤذن بيشيل عن الأمة حمل الأذان وزي ما ممكن الدكتور اللي كان في الحي ده شال عن الأمة هذا الحمل طبعا بتكلم على ناس دي نواياها وهم سدوا الباب ده واحد يقول لك ايه والله سبحان الله دي نيتي والله جزاك الله خير انك ايه ذكرتني بيها يا راجل ده خلي بالك انت دكتور اسنان اه انت رقم 182 في الحي فالحمد لله هم مكفيين من غيرك عادي جدا يعني وما تضحكش على نفسك انت في عمل مباح بترزق منه مال طيب ان شاء الله وبتؤجر باذن الله بس ما تضحكش على نفسك وتقول اللي انت هنا لخدمه ايه الاسلام والدين والكلام ده كله انا عارف ان الكلام ده هيشوش ويعمل تشويش فخلونا نختم بحاجة أهدى عشان مش يبقى ليه الختم في الحتة دي لأن دلوقتي في بعض الأمهات والآباء قال له اقفل يا ابني الراجل ده هيضيعك ف النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن القيم رحمة الله عليه بيقول ايه بقى بيقول وقال آخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ولا تظن أن قوله إن الأبرار في لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة يا سلام يقول وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب والعمل على موافقته وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم يلا جاوبوا بقى وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم هو ده بقى ابن القيم اللي بيختم بيه الخاطرة دي وقد أثنى الله على خليله بسلامة قلبه مين اللي ربنا اتخذه خليل اللي أثنى عليه بسلامة قلبه مشكلة قلتها لكم قبل كده وهكررها كتير الحاجات دي كلها هتبدأ تتفهم كويس أوي أوي بلا جدال ولا بلا هروب وبلا مخادعة للنفس إمتى؟ عندما يقولون الصلاة على الجنازة يرحمكم الله عم حضرتك تكوني متكفنة ومحطوطة في المسجد والناس بيقولوا يا جماعة مين من قرايبها اللي هيصلي عليها هنا بتتكشف كل حاجة هتعرفي كويس قوي لما كنت جايبة تسعة وتسعين في المية أو كنت جايبة واحد وستين في المية دي ملهاش علاقة بالموقف ده كل حاجة راحت احتي مقبلة على جو تاني خالص فهتتفاجئ إن في ملفات بتتفتح ملهاش علاقة بمجموعك في الثانوية ولا تألقاتك في الفيزياء والأحياء ولا دخولك الجامعة المختلطة اللي دفعتوا فيها دم قلبكم وخليتي ماما تسافر معاكي وتأجرنا مكان جنب الجامعة الخاصة عشان ماما تكمل الجهاد بتاع أم سليم عشان بنتي تكمل في الجامعة الألمانية البريطانية الهندية أيا حاجة الوهمية عشان نحصل حاجة ملهاش حل ساعتها تعرفي انتي وماما الحقيقة لما يتقال صلاة الجنازة أربع تكبيرات مين هيصلي الجنازة يا جماعة ويبدأ بقى الناس فحرت التربة في حد راح المقابر طب مش عارف مين مين هينزلها عاوزين محارمها عاوزين مش عارف ايه وانت يا مسكينة هيسيبوكي ايوه انت يا اللي قاعدة تقولي مش انا انا لسه صغننة ايوه انت هتبدأ بقى حضرتك كده وايه بقى مش هتنزلي بشعرك ده انت هتنزلي هتنزلي هتنزلي منتقبه ملفوفة لفة محترمة تنزلي بقى ساعتها بقى حضرتك هتدركي اللي دخلت صيدلة أحسن ولا اللي دخلت الذكاء الاصطناعي ولا اللي دخلت معهد دقدق ولا اللي ما كملتش أصلا وكانت معهد دبلوم صنايع حضرتك هتعرفي كويس أوي إن أول ما تنزلي آه قصص تانية خالص ملفات تانية بتتفتح بتتسألي أسئلة في مواد عمرك ما ذاكرتيها وعمرك ما فكرتي تاخدي فيها دروس ولا عمرك راجعتيها ولا عمرك في يوم من الأيام قلتي لا الامتحان يطلع فيه سؤال جديد الحمد لله ما فيش ولا سؤال جديد بس مشكلتك انك هتتفاجئ انك عجبتي جاوبتي اجابات غلط واجابات جديده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في اجابات هتتفاجئ ان انت كنت جاوبتي على بعض الاسئله فيها يا فاكره تانية جامعه لما جاوبتي الاجابه الغلط دي تعالي بقى احصاه الله طب وانا نسوه انت نسيت لكن الله الحفيظ لم ينسى بس انا والله العظيم بس انا ده, ده انا جايبه في الاحياء 49 ونص اخبار الصلاه ايه جبت كام في الصلاه الصلاه ما كنتش بفوت فرض انا كنت بتصلي ازاي بقى كل صلاتك جايبه 3 من 40 ليه بر الوالدين جايبه فيه كام الحفاظ على انوثتك الحفاظ على أصل خلقتك جايبة فيه كام جايبة كام في الحياء جبت كام في العفة ايه ده هو المواد دي داخلة في الامتحان جبت كام في خدمة دينك يعني الحاجات دي هتدخل برضه في الامتحان يوه ده انت شكلك بقى ايه مركز في الكيمياء بس ربنا يعينك في كميتك ويوفقك لآخرتك ربنا يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام جزاكم الله خيرا